بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس الخبير بالشؤون الإسرائيلية حياكم دكتور بارك الله فيك يا اهلا وسهلا آه مشاهدينا الكرام انتوا عارفين النهارده هيبقى حلقتنا الجزء الثاني في الحرب في الفكر الديني الاسرائيلي لكن قبل ان نخوض في ان نخوض في ثنايا هذا اللقاء وهذه الحلقه المهمه جدا آه في التعرف على بني اسرائيل من ناحيه الحرب في معانا بعض الاخبار اللي احنا محتاجين نسمع تعليق الدكتور محمد جلاء ادريس عليها في بدايه الحلقه دكتور محمد معاه الخبر الأول بيقول تناقش قوى سياسية وحزبية هذا الأسبوع مشروع دستور أعده حزب التجمع تمهيدا لإرساله للجمعية التأسيسية للدستور وفيه الأول التأكيد على مدنية الدولة الثاني رفضه, رفضه للدولة الدينية الأمر الثالث وده المهم عندنا النهاردة اللي هو بينص على أن الشرائع السماوية والقيم العليا للأديان هي المصدر الرئيسي للتشريع دكتور محمد عاوز أعرف تعليق حضرتك تحديدا على النقطة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عليكم السلام بداية أنا قرأت هذا الخبر اليوم في الصحف ويعني هذه الأحزاب والتجمعات التي أعدت دستورا وانتهت منه هي يعني لا أستطيع أن أسميها أحزاب إن هي يعني بالضبط كده يعني أفضل ما يمكن أن توصف به إن أحزاب أنابيب نعم أحزاب يعني هي شرعية لها صبغة شرعية لكن لم تخلق التخليق أو الخلقة الطبيعية التي تجعل منها حزبا له أسس له قواعد كلنا يعرف أولا أكبر حزب في هذه المجموعة التي أعدت دستور مصر مصر الإسلامية يتزعم حزب التجمع ونحن نعرف جميعا حزب التجمع يعني موقفه من الدين وزعماء كانوا عملاء لأمن الدولة إلى أن سقط نظام مبارك والكل يعرف هذا والكل تكلم في هذا والكل معه أدلة على هذا فمش جاي بقى حزب التجمع وهذه العثاعث جماعث اللي هي العتة يجوا يدولنا النهاردة دستور لدولة إسلامية يحطوا السيد رفعت السعيد والسيد حسين عبد الرازق وفلان وفلان وفلان وبعض شباب الثورة اللي ما يعرفوش حتى كيفية الوضوء يجوا النهاردة يقولوا لنا الشرائع السماوية أنا ماليش دولة دينية دولة مدنية ده, ده كلنا ما فيش اختلاف عليه لكن يجوا النهاردة بجهل فاضح يعني هذا دليل على أنهم جهلاء من أول زعماء حزب التجمع إلى الشباب اللي معاهم لا يعرفون شيئا لا عن الشرائع لا إسلامية إذا كانوا مسلمين ولا يهودية إذا كانوا يهود ولا مسيحية إذا كانوا مسيحيين لأن زي ما حضرتك قريت الخبر بيقول لك إن الشرائع السماوية والقيم العليا للأديان هي مصدر التشريع يا سلام الله يفتح عليكم يا مشايخ يا علماء يا فطاحل يا اللي خرجتولنا بهذه يعني المادة في الدستور اللي خلصوه ويستعدوا لإرساله للجمعية التأسيسية عشان ياخدوا بيه
طب دكتور بعض طب الناس ممكن يسألك دلوقتي يقول ما الذي يمنع أن تكون الشرائع السماوية والقيم العليا للأديان هي المصدر اسم فتح الله عليك نعم طيب يخرج لي دلوقتي القائم مقام البابا يقول لي أين التشريعات الموجودة في الأناجيل م. الأناجيل ليست فيها تشريعات ملفين الت... كلها مواعظ وأخلاقيات تتكلم عن الجانب الأخلاقي موجود فيها مواعظ يعني الحب التسامح طيب سؤال طبيعي بعض الناس يقول لك طب إذا من أين يستمد المسيحيون يا أخي الشرائع المسيحية وضعها رجال الكنيسة بعد المسيح بأكثر من 300 سنة أكثر من 300 سنة بعد المسيح لما بدأوا رجال الكنيسة يحطوا لنا آه، آه، شرائع وليست كاملة طب طلع لي دلوقتي قوانين الميراث في الأناجيل مم.
مفيش يبقى هؤلاء الجهلة اللي بيقولوا الشرائع السماوية مصدر للتشريع أجيب قوانين ميراث منين
مم.
بالنسبة للمسيحية يا المسيحية مضطرة تاخد تاخد يا إما باليهودية يا إما بالإسلام يبقى ما ينفعش إن أنا آخد اليهودية ممكن تكون منطقية لأن احنا عندنا فقرة بتقول آه، عن السيد المسيح ما جئت لأت... ما جئت لا.
لأنقض الناموس لكن لأتمه لا، كويس كويس آه.
جدا آه.
طيب الشرائع في اليهودية فيها عيب واحنا اتكلمنا قبل كده انها شرائع عنصرية بمعنى ايه انها خاصة بعنصر بني اسرائيل مم.
وهذا نص يعني النهاردة طيب تشريع موجود يا استاذ احمد في ال- بنص التوراة وقلنا قبل كده لأخيك لا تقرض بربا وللأجنبية تقرض بربا طب الإسلام بيقول لك الربا محرم مع المسلم وغير المسلم ناخد بأي شا- تشريع يا سيد آه، رفعت هيقول لك ان المسيحيين ياخدوا بشريعتهم واليهود ياخدوا بشريعتهم والمسلمين ياخدوا بشريعتهم يبقى ما احنا اختلفناش دلوقتي طب ما هو هذا هو المفروض أن يكون ما هو- المفروض المادة اللي, بيخ... اللي عليها كل ال- اللي هي عاملة لهم ارتكارية عارف الارتكارية ده مرض حساسية اللي عاملة حساسية عند آه، حزب التجمع والعلمانيين اللي هي الشريعة الإسلامية خايفين ليه؟ أنا النهاردة هم فاكرين إن الشريعة الإسلامية اللي هي الحدود الشريعة الإسلامية أكبر من الحدود ده الحدود جزء لا يز... لا يتعدى 10% من الشريعة الإسلامية من قوانين الشريعة الإسلامية دي الحدود النهاردة طيب انت عايزنا ناخد بإيه عايزنا ناخد باللي في التوراة طيب التوراة بتقول ان التعدد مفتوح بدون عدد
مم.
تحبوا ناخد بيه يا نساء ردوا علينا يا حريم تحبوا ناخد باللي قاله رفعت السعيد وحسين عبد الرازق والشباب ال- دكتور دكتور محمد سامحني انا يعني اتفضل.
خليني اتحدث بلسان الاخر هو ده مش المقصد ربما يعني اللي انا افهمه من هذه ال- ال- الماده اللي بتقول ان الشرائع السماويه والقيم الد- العليا للاديان هي المصدر الرئيسي للتشريع وبيقول زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان هو مش هيلزم ال- ال- ال- النص- النصراني يحكم بالشريعه الاسلاميه ومن قال ولا هذا يلزم ال- من فكل واحد قال يحتكم اذا بشريعه كان ال- الاسلام نفسه يمنع هذا
يمنع ماذا؟
يعني ايه لما يقول لك لكم دينكم ولي دين يعني ايه دينكم باحكامه مم.
خاص بيكم وديننا احنا باحكامنا خاص بينا خلاص يبقى اذا ما فيش خلاف عندي في هذا المبدا إز- ال- الماده يا استاذ احمد غير سليمه في في الصياغه وفيها تدليس وفيها كذب وفيها افتراء ليه انما اقول وده المفروض ينص عليه في الماده الثانيه مم.
الشريعه هي المصدر الر- المصدر وليست مصدر مصدر تجديد بالتعريف.
يعني فيه مصادر نعم، اخرى نعم.
المصدر الرئيسي للتشريع ومن حق أصحاب الديانات الأخرى أن يحتكموا إلى شرائعهم ده أنا أول المطالبين بأن تضاف هذه المادة لكن ما تجيش النهاردة تقول لي الشرائع السماوية والقيم العليا للأديان أي قيم عليا للأديان تعال بقى نشوف القيم اللي في اليهودية
مم.
تعال شوف فين إذا طلعت لك قيمة عليا أطلع لك عشرة متدنية وسفلى وغير إنسانية وده ده موضوع الحلقات اللي بنتكلم فيها هذه الايام هنشوف بقى قوانين الحرب نطبق بقى قوانين مين قوانين الحرب في اليهوديه ولا قوانين الحرب في الاسلام اللي بتقول تعفو وتصفح وفديه و و و ولا تقتل طفلا ورضيعا وامراه ورجلا وشيخا نطبق شرائع مين انما انا اول المطالبين بان ينص في الماده الثانيه على ان يطبق على اصحاب الديانات السماويه الاخرى شرائعهم ده العدل انا كان ليا مقال في جريده المسلمون نعم.
من حوالي شهر عن حقوق اهل الذمه في الاسلام حقوق اهل الكتاب في الاسلام شايف ان فعلا اللي كانوا بياخدوه ايام حسني مبارك وايام السادات وايام عبد الناصر وايام الملك اقل من حقوقهم الطبيعيه في الاسلام تمام تمام نعم من حوالي ثلاث أعداد أو أربع أعداد صفحة كاملة في جريدة المسلمون مم.
الله ب- بآراء العلماء بآراء وجبت لهم إيه آراء العلماء المتشددين يا أستاذ أحمد. يعني المتهمين بالتطرف العلماء المسلمون المتهمون بالتطرف زي أبو الأعلى المولودي وغيره وغيره جبت لهم آرائهم بيقولوا إيه طلع أن أهل الكتاب لا يتمتعون بعشر حقوقهم الا في ظل الاسلام لا ما هم لا يتمتعون بها بالفعل في الدول الإسلامية مم.
أنا أقول لك ب- لا يتمتعون بعسر الحقوق التي كفلها لهم الإسلام يعني احنا العيب فينا كمسلمين نحن لا نطبق لا نعطيهم حقوقهم التي شرعها لهم الإسلام ده كده عيب عيب حكام مش عيب مهم عربيين.
حكام نعم فأنت النهاردة يا حزب تجمع وهذه الفسيفساء ال- ال- ال- التي سمت نفسها بالطريق الثالث و- و- وإلى آخره أنتم تجهلون الشريعة الإسلامية وأنتم تجهلون الشريعة اليهودية نعم وأنتم تجهلون الشرائع المسيحية أو المسيحية وتتكلمون عن الشرائع يا خعيب استحوا على أنفسكم يا أخي أنا لا أستطيع أن أتكلم الآن في القانون الدستوري يا أستاذ أحمد ولا أقول المادة الد- أو القانون الحكم الدستوري كذا هذا صحيح ولا غير صحيح لأن غير متخصص خلاص أصبحت الشريعة والأديان يهودية مسيحية إسلامية كلا المباحة لكل من هب ودب لمثل هؤلاء الذين لا يعرفون حتى أبسط قواعد القواعد الدستورية من أنتم على رأي الخزافي من أنتم حتى طلعوا دستور لدولة إسلامية وأنتم غير إسلاميين أنا أقول غير مسلمين أنتم غير إسلاميين في الفكر ولا في السلوك ولا في المنهج فكيف تضعون دستورا لدولة إسلامية أي ديمقراطية تقول ذلك واي منطق يقول ذلك ان يضع لي حزب التجمع اللي ما ي... ال- انا رحت الت- يعني المقر الرئيسي له في آه، شارع قصر النيل مقر حزب التجمع انا قلت بقى هشوف لقيت ما, كف... ما يشيلش 20 واحد ما هي قوى حزب التجمع ما هي ق- يعني قوى ال- ال- ال- القوى الفعليه للاحزاب العلمانيه والائتلافات الشبابيه حاجة ذكرت الآن إن هي قوة تربت على يد النظام لتكون معارضة يا اخي معروف آه، من هو لكن عزيز معارضة عبد الرازق من في- هو في- في فلان نطاق مع- نعم.
وبنشوفهم وبنتابعهم في الح... ال- القنوات اللي بيرتزقوا منها واللي بيعيشوا عليها جميل فاذا يعني لا يتعدوا الان حدودهم ويقف عند حدودهم وعيب احنا بنقول القوات المسلحه كل شويه يطلع علينا الاستاذ مصطفى بكري القوات المسلحه خط احمر يا اخي قول الشريعه الاسلاميه خط احمر نعم الشريعة الإسلامية خط أحمر لا تهان بحيث يتكلم فيها الرويبضاء ومن لا يفقهون شيئا يلتزم حدودهم فهذا كلام يا أستاذ أحمد يعني أرجو يعني فين الأزهر؟ الأزهر مشغول بس بأن ما يحطلوش مكان في الصمود الأولى وغيره ما يرد الأزهر على دول لماذا لا يرد الأزهر على هذا الخبر؟ ويكفينا مؤونة الرد عليه
نعم وما حكم هؤلاء في الشرع وما حكم هذه المادة التي وضعوها في هذا الدستور اللقيط الذي وضعه حزب التجمع ما حكمها الشرعي احنا مش عايزين لا سلفيين ولا اخوان يتكلموا فيها انا عايز الازهر يرد عليهم منشور النهارده في الصحف على الازهر ان يرجع الى الصحف صحف اليوم ويرد على هذه والازهر مسؤول امام الله وامام المسلمين ان لم يرد على هذه النقطه التي اثيرت اليوم في الصحف وسأختصم الأظهر أمام الله سبحانه وتعالى يوم العرض يزعلوا بس لأن في إهانة لفضيلة مولانا الأكبر وما لل- لل- للعلماء إن ما قعدوش في الصفوف الأولانية طب يا أخي غيروا على شرع ربنا مش على الأماكن والكراسي حسبي الله ونعم الوكيل
طيب نشوف الخبر التاني دكتور دكتور محمد وأطلب من حضرتك يعني تعلق عليه بس يعني رفقا شوية حاضر يا سلام حاضر ما أنت تستفزني ولا تقول لي رفقا
طيب السيدة سوى عرفات طرحت مؤخرا قضية وفاة آه، السيد الرئيس الراحل السابق عرفات متأثرا بتسمم بمادة البولونيوم آه.
المشع وهذه المادة من المعروف أنها لا تتوفر إلا في المفاعلات النووية مما طبعا بالتأكيد يشير بأصابع الاتهام إلى إسرائيل فماذا تقول؟
والله هي المسألة بداية يعني أنا أول يعني أول ما مات ع- السيد راس ع- عرفات رحمة الله عليه كنت متأكد أنه يعني قتل غيلة وغدرا ليس على أيدي الإسرائيليين فقط وإنما على أيدي أتباعه المحيطين به أيضا لأن إسرائيل لا يمكن أن تنفذ مثل هذه الجريمة إلا عن طريق المقربين معه أيام ما كان محاصر تحت الأرض في رام الله وإحنا يعني العالم الإسلامي واقف بيتفرج وإسرائيل بتعمل اللي عايزاه فكان يعني بالعافية يبعثوا له الدواء على شيء كم إزازة مية على يعني فيعني مسألة إسرائيل وراء هذا أنا متأكد تماما من هذا أولا تاريخ إسرائيل يا زهر هتكلمنا فيه قبل كده في الكتاب المقدس يعني هم قتلت الأنبياء واتكلمنا نعم عن قتلهم للأنبياء ضرب بال- على الفك زي ما عملوا مع آه، آه، النبي ميخا وزي ما عملوا مع إرميا وزي ما آه، آه، قتلوا وزي ما عملوا مع آه، حاولوا يقتلوا المسيح عليه السلام وزي ما عملوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاولوا إيه و- و- ومات بسبب السم الذي وضعته يهودية في شاه كما جاء في سيرة ابن هشام إذا فإذا كان قتلوا الأنبياء وحاولوا قتل المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام يبقى هم مش هيقتلوا الرؤساء أو الزعماء مسألة يعني أيهم يعني له قداسة عندهم أنبيائهم أم رؤساء أعدائهم فالمسألة يعني م- منطقيا مقبولة مم.
تعال شوف بقى فعلا المادة المشعة يعني موجودة ممكن تكون موجودة في دول زي روسيا زي أمريكا زي إسرائيل طبعا روسيا ليس لها مصلحة في أن تقتل ياسر عرفات وكانت يعني من أتباعه أو من يعني مؤيديه وداعميه أمريكا آه لأن أمريكا وإسرائيل في ال- الأخلاق الإجرامية واحدة مدرسة واحدة لكن نعم لكن الأقرب هو أن تكون إسرائيل وراء ذلك لأنها ذات مصلحة مباشرة ليه؟ لأن أمريكا بتنفذ اللي عايزاه إسرائيل تقول لي الله يعني طب هم يقتلوا على عرفات ليه؟
مم.
يقتلوا عرفات أولا عرفات لم يكن معارضا لإسرائيل ما كنت لسه أقول من الكلام بعد ما دلوقتي.
تم استئناسه في أسلو نعم وبصم وتنازل عن حقوق الفلسطينيين لكن هي ورقة واتحرقت ورقة خلاص انتهى دوره مم.
انتهى دوره فلا بد أن يأتي آه، تأتي شخصيات أخرى آه، أخرى تكون كم أكثر المرحلة لا تكون أكثر تنازلا أكثر تنازلا وده اللي حصل نعم النهاردة آه، ياسر عرفات رحمة الله عليه آه، توفاه الله أو قتل في آه، آه، 11 11 تقريبا 2004 يعني النهاردة حوالي 8 سنين تقريبا داخلين على 8 سنين نعم ماذا فعل السيد أبو مازن لا شيء ومن معه
لا شيء إلا لا كثرة شيء التنازل يمكن نعم.
ياسر عرفات عمل حاجة اسمها سلطة وإن كانت شكلية لكن السيد أبو مازن عمل يعني فرقة.
آه، آه، عمل فرقة نعم واخد بالك آه، يعني آه، كان أكثر لم تنازل من يحقق غيره.
شيئا نعم لم يطلق لا- يطلق سراح أسير واحد يعني حماس أطلقت سراح ألف السيد أبو مازن لم يطلق سراح أسير أسير واحد بالعكس في عهده ألقي القبض على البرغوثي وغيره من زعماء المقاومة ضد إسرائيل آه، مش المسلمين بس مسلمين وشيوعيين واشتراكيين وقبض عليهم في عهد آه، السيد آه، أبو مازن إذا كان لابد أن يزول من الصورة ياسر عرفات ليأتي طبعا آه، آه، شخصية وطاقم جديد معه يستطيع أن يقدم تنازلات أكثر دي ده س- يبقى من لما بتحصل جريمة وبيجي النيابة تحقق بيقولك يشوفوا المحيطين بيه ومن صاحب المصلحة ومن صاحب المصلحة زي ما قلت، صاحب المصلحة إسرائيل وبعض الشخصيات الفلسطينية أنا بقول لك وأنا متأكد لا يمكن أن يتم هذا الحدث إلا بمساعدة وإحنا شفنا بعض ال- ال- الإخوة الفلسطينيين دون ذكر أسماء حتى لا نعرض بأحد ومنهم النهاردة اللي بيحاكم صوريا أو شكليا لكل واحد ممكن يجيب التاني آه، وأنا شفت الجزيرة جابت بعض المسؤولين وهم يضربون ويعتقلون الفلسطينيين في عربيتهم وياخذوهم على المعتقلات دي مسألة واضحة ومعروف إذا في مجموعة يمكن بعضها اختفى هذه الأيام لكن معروف إن عليها ع- مش علامة استفهام عليها علامات استفهام نعم طيب فأصحاب المصلحة موجودين هي إسرائيل النهاردة آخر شيء يمكن 12 في جيروزالم بوست بتقول إيه بتقول بتطرح جيروزالم بوست ثلاث حاجات بتقول ان العثور على نسبة عالية من هذه المادة السامة للبولونيل البولو- او البولونيوم آه، آه، لو كان فعلا ان هذه المادة وضعت ايام ما مات ياسر عرفات ما كانتش تفضل لغاية دلوقتي بعد سبع ثمان سنين بنسبة بنفس النسبة العالية اللي بيقولوا اللي موجودة اكتشفوها في السياسة.
جنيف نعم إنما كانت هتقل الحاجة الثانية إن الأعراض التي ظهرت على آه، ياسر عرفات أعراض ال- الصحية آه، مختلفة عن في العرب ملف آه.
طبي نعم.
ليست هي أعراض هذا تمام.
الإشعاع الحاجة الثالثة وده السؤال ده حقيقي اللي ده اللي يهمني لماذا لم توافق السيدة سهى عرفات والسلطة الفلسطينية على الاطلاع على الملف الطبي الذي جاء من باريس سيبنا من الحاجات الأولانية مش أنا اللي أكررها ولا ال- الصحفيين ولا البرامج ال- الإعلامية اللي هي حكاية المادة ونسبتها وإذا كانت نوع- إزاي دي حاجة اتحطت بعد الوفاة حاجة حي... يعني حديثة اتحطت أنا الحاجات دي كررها ال- ال- المعنيين أنا فعلا أنا عايز أتوقف عندي السؤال الثالث اللي عدم طرحته فتح صحيح ملف الطب ال- لماذا لم ياسر يفتح الملف الطبي وقت الوفاة أنا بضيف عليه سؤال تاني لماذا لم تتحرك السيدة سهى عرفات إلا النهاردة إلا اليومين دول ما هو ده كنت فين 8 سنوات يا سيدة سهى عرفات وراحت فين أموال ياسر عرفات وأموال منظمة التحرير اللي كانت توضع لا واسمح لي أعقب هذا الكلام بسؤال دكتور محمد بقول فيه إن هل ترى إن إظهار هذا الأمر في هذا التوقيت تحديدا من قبيل الصدفة المحضة ولا في ترتيبات أخرى وراء إظهار هذا الأمر؟
يا أستاذ أحمد ما فيش شيء في السياسة بيمشي دي قضية سياسية ما فيش شيء في الشيا- في السياسة بيمشي بالصدفة مم.
وما فيش شيء بيعملوه الفلسطينيين من أنفسهم لا دي حاجة سيناريو سيناريو معين مين المستفيد منه أنا يعني ما مش ما- لا لا أستطيع أن أتكهن الآن موضوع لسه طازة برضه ما خدش وقته في الدراسة ما شفتش آراء ال- المحللين ال- يعني آه، ذوي الاختصاص بيقولوا إيه لكن أنا بقول لك أنا بضيف سؤال للسؤال اللي- اللي طرحته جرير زنبوس وبقول لماذا يا سيدة سهى ويا سلطة يا فلسطينية آه، يعني آه، سكتوا عن الحاجات دي كلها لغاية دلوقتي وقد أثيرت شبهة موت السيد ياسر عرفات بالسم في نفس اللحظة التي مات فيها كنت فين 8 سنين وهناك من تشكك ولم يخرج علينا لا السيدة سهى عرفات ولا واحد من زعماء السلطة يقول طب نشوف الجثة ونحلل ونشوف هل الكلام ده صحيح ولا لا طيب ده تعليق طيب على هذين الخبرين آه، اللي اللي كانوا معانا النهاردة في هذه الحلقة أخد اتصال من المهندس منير السلام عليكم مهندس ورحمة الله وبركاته حياك الله يا فندم وسلامي لسعادة الدكتور الله يبارك فيك يا لكن لو رجل.
سمحت الصوت ممكن يكون أعلى شوية الحق أبلج والباطل لجلج نعم.
حضرتك آه، لما ناقشت آه، موضوع بعض كلام أهل الأهواء آه، ناقشته وأنت منفعل انفعال صاحب الحق الذي نعم.
لا الحق مقالة نعم وقلت كلمات تبين فعلا يعني أن كيد أهل الباطل لابد أنه مندحر وأن حق المتوكلين على الله الحق هو الذي له الغلبة فأبشر يا دكتور أن كل ما تقوله أطال الله عمرك ونفع بك وأكثر من أمثالك فعلا إحنا ثروتنا في الدولة ليس المال وليس إنما أهل العقل وأهل الدين هم دول الثورة الرئيسية السوق الثاني حضرتك من سنوات آه، يعني حضرت عالم العلماء كان يفسر القرآن بالقرآن فقال أنه ذكر في عدة آيات بشرناه بغلام عليم آية واحدة فقط في الصفات وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا السلام فقال الرجل كلمة أخذ رأي حضرتك فيها قال إن الصفات بتورث فالغلام العليم هو يعقوب وبالتالي سيورث العلم إلى ذريته إلى يوم القيامة مم.
والغلام الحليم هو سيدنا إسماعيل عليه السلام سيورث الحلم اللي هو التقوى تمام.
فلن نغلب أعداءنا بالعلم إنما نغلبهم بالحلم والتقوى وجزاك الله خير يا دكتور وحفظك لنا أنت والأخ أحمد وكل من يبذل جهد لكي ينور عقول تموت في الظلام وجزاك الله كل خير وشكر الله لك أستاذ منير على هذا التواصل الدائم مع هذا البرنامج نعم.
طيب تعليق حضرتك على كلام الأستاذ منير كده
الصفات تورث الغلام العليم هو يعقوب آه، أولا آه، ما مجال يعقوب هنا ال- ال- الآيات وردت في حق إسحاق وفي حق إسماعيل وليست في حق يعقوب إذا إسحاق وإسحاق كان له يعقوب وكان له عيسو أو عيساو بالعبرية إذا حتى لو افترضنا أن العليم خاص بإسحاق فهذا العلم الذي يورث إنما يناله أيضا عيسى وبالمناسبة عيساو تزوج من بنت إسماعيل يعني بنت عمه مم.
عيساو تزوج من بنت عمه يعني حتى يا باشمهندس منير آه، إذا سلمنا بصحة هذا ال ال- آه، وأن كنت أشك في آه، لأن العلم يا باشمهندس لا يورث العلم لا يورث العلم صفة مكتسبة العلم صفة مكتسبة مم.
يعني ممكن أنا والدي جاهل لكن أنا طلعت عالم مثلا إذا لماذا لم يورثني أبي الجهل أنا عالم ممكن ابني يطلع جاهل يعني هل أحمد زويل كان والده عالما ورثه العلم ما حصلش فأنا لا أظن أن العلم يورث وقد يقصد باشمهندس منير قد تكون الصفه الغالبه في المجتمع مش ولا الصفة الغالبة في المجتمع اه هذه العلم مكتسب مم.
العلم مكتسب وإلا الله يبقى ال- ال- ال- المجتمع ال- الجاهل هيفضل طول عمره جاهل ده احنا حتى المثل بيقول ايه يا باشمهندس يخلق من ظهر الايه الجاهل عالم نعم يعني ممكن الجاهل يدينا عالم فالعلم لا يورث كما أن الجهل لا يورث فأنا يعني أتوقف عند آه، يعني صدق هذا ال- ال- الرأي الذي قال به ال- ال- الأخ الذي نا- ناخد اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا فندم الله يبارك فيك يا أخي. المشكلة يا دكتور آه، مش في أصحاب السبت ولا في حكام المسلمين المشكلة في علماء المسلمين لما جاءت الحملة الصليبية آه، بقيادة ريتشارد قلب الأسد مم.
تصدى لها العز بن عبد السلام وك- وأنشأ منها قائدا صلاح الدين الأيوبي تمام أما تمام نحن اليوم فجاءت الحروب الصليبية غيرت اسمها إلى قوات التحالف فوجدت حكا... علماء متخاذلين وراء السلطة فحينما تهب الجيوش العربية لقتال إخوانها في أفغانستان مم.
الجيش المصري والجيش السعودي وك- وجميع قوات التحالف لقتال إخوانهم في أفغانستان ويسقط علماء السعودية ويسموا القاعدة إرهابية ويضربون إخوانهم في اليمن ويضربون إخوانهم في سوريا لماذا لم تذهب القوات هذه العربية ل- ل- مع أن بشار قال أنا ربكم الأعلى قال قل لا إله إلا بشار فنحن في مشكلة علماء احنا نحن الآن في مشكلة علماء سمى نفسهم السلف زورا وعدوانا هذه هي قضية الأمة شكرا ربنا يبارك فيك شكراً.
يا استاذنا كلام طيب لكن آه، قد تكون قد تكون الكلمه السياسيه لها راي اخر اسال الله ان تكون المراحل المقبله على البلاد العربيه مراحل خير معايا ام علاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أستاذ أحمد ربنا يبارك فيكي جزاك الله يا دكتور محمد وبارك لنا في عمرك يا رب الله يبارك فيك يا أم علاء الله يكرمك يا دكتور محمد يعني عن موضوع سوء عرفات اللي حضرتك بتتكلم عليه فهل ده يكون سبب مثلا ان ال- الشريعه والاسلاميين مثلا رئيس الدوله دكتور مرسي يعني كان من الاخوان هل مثلا اي مثلا فلسطينيين او اي دول عربيه او اي اطراف متوقعه مثلا لو حصلت عندهم مشكله او حصلت مثلا يطلبوا مثلا ان مصر ت- تثأر لهم مثلا ب- مم.
او يستغلوا نقطه ان مصر دوله يعني ال- الاسلاميين يعني يعني انا طبعاً انا انا مش هجاوبك لكن انا انا اعتقد انا لا اعتقد ذلك يعني طيب، ودكتور سؤال- محمد ممكن يكون لي تعليق على هذا الكلام سؤال للدكتور محمد اتفضلي.
كمان سؤال كده آه، حضرتك يا دكتور محمد عايزه بف... عرفنا بفضل حضرتك بعد الله سبحانه وتعالى ان اليهود آه، بالصفات اللي حضرتك ذكرتها انهم بيتصفون بالكذب طب لو والسوء.
سمحت يا ام علاء الصوت ممكن يكون اعلى شويه ماشي آه، ان اليهود صفاتهم بتتصف بالجبن والكذب والخداع والغدر تمام.
وانهم لا يعترفون باي جنس بشري غيرهم م.
زي حضرتك ما اوضحت لي- ما اوضحت لنا جميل فما رأيك في الإعلاميين المنافقين الذين يرعبون الناس من الشريعة والإسلامية بحجة أنهم سوف يكونون سببا في احتلالنا من اليهود والأمريكان وأريد أن تع- أن تعلم هؤلاء المنافقين متى قامت أمريكا أو بني صهيون بمواجهة أعدائهم وجها لوجه وإنما يستخدمون أمثال المنافقين هؤلاء من الس- ل- ل- ل- ل- لإحداث الفتن والوقيعة بين الشعوب ليقضوا على أنفسهم بأيديهم ثم ينقضون مثل الضباع وليس السباع لكي يأكلوا الجيف من الجثث التي تبقت جراء هذه الفتن كما حدث في العراق وأفغانستان والسودان وليبيا وسوريا وكانوا يريدون أن يحدث ذلك في مصر لولا عقول المصريين المتفتحة ووجود الشيخ محمد حسان الذي يعني بصراحة احنا وراه وبنسمعه كلامه وواثقين ان هو بيحب مصر جدا نعم.
ولو ما كانش التفكير ان احنا تفكيرنا تفتح على يد الدكتور محمد حسان كان ممكن وقعنا برضو في نفس ال- الخطة اللي هي ب- يعني انا عايز اعرف الاعلاميين دول آه، سؤالي واضح لحضرتك يعني واضح لا واضح واضح ماشي وجزاكم الله خيرا انا سعيد و- فعلا يا ام علاء أيوة.
واتصالات الاستاذ منير عليكم وكثير السلام.
جدا من المتصلين معنا في هذا البرنامج ان فعلا بحس ان في ثقافه عند المجتمع المصري وفي تواصل للبرنامج اللي احنا بنتكلم عنه كتير جدا آه، بنلاقي فيه مداخلات في بعض الناس بتستوضح بعض الامور اللي ربما تكون مش واضحه عندها دكتور محمد تعليق حضرتك على اتصال ام علاء انا لا ليس لي تعليق بل أنا يعني انا اسال نفس السؤال نعم لان انا اتساءل يا ام علاء بنفس السؤال الذي تسالينه مم.
فيما يخص هؤلاء آه، آه، الذين ذكرتهم بعض ال- بعض الإعلاميين لا نستطيع أن نقول يعني هناك أيضا إعلاميون شرفاء لكن أنا أتساءل معك يعني أكرر أو أؤكد على كل كلمة سألتيها أنت الآن أنا أوجهها لهم إن كان عندهم رد يدافعوا به عن أنفسهم يدافعوا إنما يعني آه، ليس عندي أكثر مما قلته في شأنهم والله المستعان طيب ال- آه، مشاهدينا الكرام ندخل بقى في الوقت المتبقي معنا في الحلقة وتقريبا معنا يجي ساعة عن آه، هذا الموضوع اللي فتحناه في الأسبوع الماضي اللي هو الحرب في الفكر الإسرائيلي نعم.
واحنا استعرضنا سريعا جدا أو استقرأنا بعض النصوص أو بعض الفقرات في التوراة وفي أسفار العهد القديم مما جعلنا نفهم بأن الفكر الديني الإسرائيلي يطرح مفهوم أو مصطلح الحرب المقدسة وبالتأكيد مدام حرب مقدسة يبقى إذا للرب دور في هذه الحرب وقلنا وما سموا الإله عندهم بيهوى إله الإله المحارب أو هو رب الجنود وكانت كانت لهذه الحرب بعض الملامح أسوقها سريعا من باب التذكرة ل- لحضراتكم من باب بأن هذه الحرب تعتبر عندهم حرب مقدسة قالوا أن دق الطبول كناية عن هذا الأمر تسمية الجيش الجيش الإسرائيلي باسم شعب يهو أيضا كناية عن أن الحرب حرب مقدسة قداسة المشاركين في هذه الحرب من الجنود التضحية وتقديم الذبائح الإعلان بالنصر من قبل الإله يهوه آه، الزعم بأن الحرب حربه وأن العدو عدوه الإعلان على أن يهوى آه، اللي هو الرب هو يخرج دائما أمام الجيش آه، من باب آه، التشجيع ومن باب العون على النصر آه، في حروبهم وأن الحرب تنقسم إلى حرب مع مع أعداء يحددهم الرب أو الحرب ضد الإسرائيليين أنفسهم من باب التطهير اللي هم بيدعوه لكن ال- كانت النقطة المهمة اللي الدكتور محمد ركز عليها في الأسبوع الماضي بأن دراستنا للفقرات هذه في العهد القديم أو في الأسفار أو في بعض كتب اليهود لأن هذه الدراسة تنبئنا بما يمكن أن يكون عليه المستقبل القريب والأحداث الجارية في الوضع, في ال- في ال- في الوضع الراهن يعني آه، دي كانت ملخص لبعض الكلمات اللي الدكتور محمد سقها في الأسبوع الماضي دكتور محمد لو في إضافة ممكن تضيفها
لا فقط يعني أنا آه، استكمالا لما قلناه هو آه، أن آه، رب بني إسرائيل الإله يهوى كان له دور كبير في الدعم الدعم لبني إسرائيل في كل المعارك جميل هذا الدعم اتخذ أشكالا متعددة يبقى اذا ده بدايه حلقتنا النهارده نتكلم عن اشكال الدعم نعم من الرب المحارب او رب الجنود لليهود الدعم يعني الغريب عندما تقرأ يا أستاذ أحمد الدعم لم يتخذ شكلا واحدا مم.
لم يتخذ شكلا واحدا تمام انما لما ابص للنصوص وانا مش هقرا النصوص لإلا ان كانت لكن هقول مواضعها فين نعم واللي بيسجل يسجل ورايا ويرجع لهذه النصوص يستوثق منها اذا كانت صحيحه ام لا لان النصوص امامي لكن آه، اختصارا لها يعني اول حاجه التشجيع ور- والحث ورفع الروح المعنويه للمقاتلين مم.
الرب نفسه هو اللي بيشجع هو اللي بيرفع الروح المعنوية هو اللي بيحث المقاتلين على القتال وده موجود في سفر التثنية 3 2 وسبعة واحد وعشرين وفي يشوع واحد أربعة وفي يشوع 11 ستة عشرات النصوص التي هي عبارة عن إيه عارف الأغاني اللي كنا بنسمعها يمكن أنت ما حضرتش أغاني حماسية حرب 6 أكتوبر ولا 67 أو غيره يعني الأغاني الحماسية اللي كنا بنسمعها وأحمد سعيد في 67 وأمريكا يا عرب وجلال معوض والحاجات بتاع زمان دي اللي كانت بتدفع يعني تخلي الشعب يت- وأغاني عبد الحليم إلى آخره نعم كل ده قايم به الرب إله بني إسرائيل دعم غير محدود مم.
تشجيع غير محدود للجنود وللقادة للجنود وللقادة يعني ممكن نقول لل- للقادة آه لكن أيضا للجنود اعملوا ما تخافوش ما تروش أنا معاكم هقاتل معاكم إلى آخره فدي النصوص اللي أنا ذكرتها دي في بتبين أول صورة من صور الدعم وهي ال- التشجيع والحث ورفع الروح آه، المعنوية ال- العنصر الثاني لكن قبل ان تقع عنصر سيادة محمد أنا- انا يعني في نص انا كنت اخذته من سفر التثنيه بيقول تشددوا وتشجعوا ولا تخافوا آه، ولا ترهبوا وجوههم نعم ده كان من باب التشجيع نعم لما بيقول لي يشوع لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع الله يعني أنا معاك ومش هسيبك بس أنت إيه خليك قوي وتشجع طيب ما ممكن بعض الناس يقول دكتور محمد قد يكون هذا الت- التشجيع وهذا ال- وهذه الرفع للروح المعنوية كانت مختصرة في مرحلة من المراحل العمرية لبني إسرائيل الأمر مش متصل بعد ذلك من العصور متصل إلى بعد ذلك لغاية حرب 67 و73 وال- وتشوف آراء الأقوال الحاخامات اللي سجلت وال- وقالوا إيه في 67 أن الرب هو نفس الكلام اللي موجود قالوا في 67 يعني سيناريو أنا متكامل.
عايز أسألهم سؤال بس مم.
كان فين الرب في 73
مم.
ها كان فين الرب في 73 يبقى احنا هزمنا الرب بتاعهم إذا كانت المسألة الإله هو اللي بيقاتل الإله هو اللي بيشجع الإله هو اللي بيدعم الإله هو اللي بيخطط المعارك هنشوف دلوقتي الإله هو اللي بي- اللي بيخرج أمام الجنود ويسير أمامهم بالليل وبالنهار وهو- و- وله شكل معين في عمود من النار مم.
طب إذا كان كده كان فين في 73 ده انتوا كده المفروض بقى يعني انت يا- عيب يبقى المصريين هزموا إله بني إسرائيل
مم.
فالدعم استمر وهذا الكلام الذي انا بقول لك اقوال الحاخامات عندما كانوا يزورون الجنود في 67 لا تختلف عن هذا ال- في تشجيعهم في 73 كانوا بيقولوا لهم الرب معاك والرب طب انا مش عارف الحاخامات قالوا لهم ايه بعد الهزيمه انا مش عارف مم.
الحاجه الثانيه ان الع... ال- الرب نفسه قام بطرد العدو من امام بني اسرائيل إزاي يعني آه، متى قرض الرب قرض يعني أهلك أو الرب إلهك الأمم الذين آه، يعطيك أرضهم وورثتهم وسكنت الله يبقى الرب هو اللي اللي قام بإيه قام بعملية قرض قرض الشيء يعني إنك تاكله أو تنهيه أو تبيده فالرب هنا طرد آه، آه، أهو فطرد في التثنية 23 آه، 27 فطرد الرب فطرد من الرب من قدامك ال- قدامك العدو نعم نعم يبقى مش تشجيع بس لا ده الرب بيلعب على الطرفين على بني إسرائيل بيعمل دور نعم وضد العدو بيعمل دور تاني مم.
فبيثبت من عزيمة العدو أو بيطرد العدو من بني آه، إسرائيل من أمام بني إسرائيل أيضا إصرار قبل ما ننتقل لل- اتفضل.
للنقطة الثالثة آه، أخذ الأستاذ معوض السلام عليكم أستاذ معوض أستاذ معوض أستاذ معوض السلام انقطع السلام عليكم سامعني سامع حضرتك يا فندم اتفضل آه، كل سنه وانتم طيبين وانت طيب اتفضل يا فندم آه، بالنسبه للرب يهوه اللي هو بيساعدهم في الحروب نعم هم عندهم مبرر ان هم 14 مليون انتصروا على مليار ونص مسلم مم.
آه، وبعدين آه، بي- بي- بيضربوا الدول الاسلاميه بقالهم 70 سنه مم.
وبيتهموا الدول الاسلاميه بالتخلف والارهاب مم.
و... وال- ونتنياهو نفسه قال ان العدو الجنوبي على مصر آه، عرف سنه 73 ان يعني مستحيل هزيمه اسرائيل مم.
ف- فهم عندهم ال- يعني هم بي- بيرفعوا الروح المعنويه للجنود بتاعتهم بالرب يهوه نعم.
لان 50 دوله اسلاميه واقفين عاجزين صحيح عن تحرير فلسطين والقدس والاقصى من 70 سنه واحنا في من 70 سنه واقفين يعني بندعو ب- بندعو على اسرائيل في المساجد والبكاء والعويل امام حائط المبكى الامريكي و- وما زلنا في موقف الخزي والعار والدفاع يعني ولا حول تعليق ولا قوه حضرتك جميل الا جدا يا استاذ بالله عوض امام يعني حائط صلاح المبكى الدين الامريكي الايوبي حرم على نفسه تعليق الضحك جميل.
والابتسام حتى تحرر القدس مم.
واحنا دول الاسلام مليئه بالطبل والرقص والغناء والمخدرات نعم هم يعني هم بي- بيرفعوا الروح المعنويه بالرب يهوى عندهم بدليل بان هم 14 مليون انتصروا على مليار ونص مسلم لمده 70 سنه و- و- ودي مهزله مهزله تاريخيه للمسلمين نعم آه، و- ويا ريت ال- ال- الدكتور الجليل يقول لنا آه، ال- تفسير الايه لتفسدون في الارض مرتين مم.
وشكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين وانا طيب.
بشكرك على تعليقك الجميل والتعليق ده للاستاذ معوض ما ينفعش يعدي هباء منثورة يعني لازم لا لا هو في الحقيقه هي كلام مساله جميل يعني.
اه آه.
آه، يا- يا استاذ معوض احنا لما آه، بالفعل ر- ايضا رفعنا الروح المعنويه لجنودنا في 73 وذكرناهم بربنا مم.
افتكر ما اعرفش سن حضرتك قد ايه لكن انا فاكر طبعا كنت يعني في- في الجامعه وقتها آه الله اكبر بسم الله بسم الله دي الاغاني نعم.
تمام ما احناش بقى ايه خلي بالك برضه انتوا ما تفتكروش اللي احنا اخترناك وهنمشي وراك يا ريس يا حبيب الشعب اتغيرت النغمه اتهزمنا لما غنينا كده لعبد الناصر يا حبيب الملايين اه، اه، اتهزمنا لكن لما قلنا الله اكبر بسم الله انتصرنا بس الفرق بيننا وبينهم بقى ايه يا استاذ معوض ان احنا يعني استخدمنا هذا الاسلوب استخدام وقتي وقتي نعم اه زي ما بنقول ايه الدكاتره بيقولوا مسكن موضعي استخدمناها وقت الحرب وبعد كده نسينا الرب نسينا ربنا والعياذ بالله نسينا هو نصرنا ونسينا طب نصرنا مش نقوم بقى بان نؤدي إيه؟ واجب الشكر على هذا الانتصار ده اللي ما حصلش ويمكن كانت الشيخ النتيجه شعراوي ان احنا يعني كانت النتيجه ايه نعم، نعم.
كانت النتيجه ان احنا سلمنا صحيح يعني ربنا ينصرك تيجي انت تروح تسلم للعدو يعني ويمكن في 67 تقريبا لما ولا حصل تهنوا ولا الهزيمة.
تحزنوا وانتم وأنتم لا على- اعلون نعم أما تفسير ال- الآية فيعني هذه يا أستاذ معبد اختلف فيها المفسرون لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم فأمد- وأمددناكم بأموال وبنين و- آه، آه، وجعلناهم وجعلناه أكثر نفيرا إن, إن, إن, إن, إن آخر آيات فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة حقيقة أنا أريد فيها يعني معظم آراء المفسرين مم.
كلها متضاربة وكلها تخمينات ولا يوجد يعني آه، رد علمي يا أستاذ معوض على هاتين المرتين فإحنا نتوقف عندها على أساس أنها ليس بالضرورة أن تكون مرتين بالفعل عدد إنما اللي ذكروا اللي ذكروا في القرآن مرتين مرتين مم.
لأن في نهاية الآية بيقول إيه بيقول إيه سبحانه وتعالى وإن عدتم- وإن عدتم عدنا.
عدنا نعم.
اقرأ أيضا في التفسير وإن عدتم إلى الإفساد عدنا.
عدنا إلى نعم.
تدميركم نعم.
إذا ده مرتين اللي مذكورين طب المرتين دول إيه يقول لك باختصار البابلي طب هل الآية بتقول إيه بعثنا عليكم عبادا لنا مم.
ومعنى عباد يعني مسلمين خلاص مم.
ودليل الارتباط بالمسلمين فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد المسجد كما دخلوه أول أول مرة.
مرة يبقى المرتين مرتبطين فين؟
مسلمين.
بمسلمين طب هل المرتين دول حصلوا مع مسلمين؟ لم تحدث إلا مرة واحدة في عهد صلاح الدين الأيوبي وإحنا المرة الثانية ما دخلناش المسجد بالعكس ده إسرائيل احتلت المسجد ولغاية دلوقتي ما نقدرش يقول مش هقول لك إحنا الفلسطينيين نفسهم ما بيقدروش يدخلوا المسجد إلا بإذن إسرائيل فأنا أعتقد والله أعلم أعتقد لست مفسرا ولكن أنا بدرس تاريخ هذه القضية أن المرة الأولى تمت في عهد صلاح الدين لأن المولى عز وجل يقول بعثنا عليكم عبادا لنا وصلاح الدين الأيوبي كان مسلما وقوته كانت إسلامية ودخلوا المسجد بقيت المرة الثانية المرة الثانية برضه ودي وجهة نظري والله أعلم أنها لم تتحقق بعد متى تتحقق السؤال عندما نعم، ما ما احنا نعم، يعني نعوذ زي بالله الآيات من الشيطان.
كلها نعم.
عندما تتوافر فينا شروط العبودية لله مم.
بعثنا عليكم عبادا لنا إذا لما احنا نصبح عباد لله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خطروا شوف بقى عباد الرحمن اللي جت صفاتهم كلها في القرآن عندما تتوافر هذه الصفات التي ذكرها المولى عز وجل في عباد الرحمن في أكثر من موضع القرآن الكريم هذا توافر فينا ثق تماما يا أخ معوض أننا سندخل المسجد كما دخلناه أول مرة بإذن الله تعالى والكلام فضيلتك دكتور محمد ممكن يكون ربط بكلام الأستاذ معوض اللي ذكره الآن إن قضية الطاعة وقضية القرب من الله تعالى إن ده قد يكون عنوان نصر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله في 67 لما كان أعتقد في الجزائر وحصلت الحرب بتاعتنا المعروفة والهزيمة المنكرة سجد الله شكر وقال لو كنا انتصرنا في هذه المعركة كانت مصر أصبحت يعني آه، آه، يعني المع- المعصية فيها منتشرة على أشدها يعني ولما الشيخ يشكي عليه رحمة الله الكلمة مشهورة جدا قال العقيدة لا تحارب إلا بالعقيدة نعم نعم دكتور محمد زي ما ذا- سمعتم منذ قليل دكتور محمد ذكر عن آه، أشكال الدعم آه، ال- لم ننتهي منه.
آه، آه، لم ينتهي طبعا آه.
يعني آه، ل- لم ننتهي من هذا الكلام أشكال الدعم من الرب رب إسرائيل أقصد لشعبه ذكر الأول الأمر التشجيع ورفع الروح المعنوية الأمر الثاني طرد العدو من أمام إسرائيل والقضاء عليه الأمر الثالث دكتور الأمر الثالث إصدار قرارات الحرب إعلانا وإلغاء يعني آه، آه، إعلان الحرب يعني القائد القائد الأعلى القوات نعم المسلحة نعم نعم الإسرائيلية هذا والرب.
نتكلم عنه في نعم.
نعم. عندما نتكلم عن العقيدة العسكرية نعم. العقيدة العسكرية لبني إسرائيل سنذكر الآن أن يعني القائد الأعلى للقوات المسلحة هو الرب.
آه، مش بس القائد الأعلى مم.
ده القائد الأعلى وزير الدفاع ورئيس الأركان أيوة لا فعلا لا والله يا يعني ده- ده بنص الن- النصوص النهاردة مم.
فلما النهاردة الرب يقول آه، وكان بعد موسى موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا موسى عبدي قد مات طيب فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل يبقى هنا في أمر بالتحرك العسكري ولا لا نعم طيب في آه، سفر آه، القضاء ألم يأمر الرب إله إسرائيل قائلا اذهب وازحف إلى جبل تابور وخذ معك عشرة آلاف رجل الله ده أمر بالتحرك وبعدد القوات كمان بتحديد عدد القوات اللي هتحارب مم.
ده أمر من الرأي وده مين اللي يصدره الرب أيوة المفروض مين في الجيش المفروض رئيس الأركان ده رئيس الاركان مش رئيس مش رئيس الدوله كمان مم.
ولا وزير الدفاع مم.
رئيس الاركان هو اللي, اللي ال- القائد الفعلي للمعارك اللي بتحصل ويبقى عنده خا- خارطه وعت- ويبقى عارف يوجه هنا كم كتيبه كم فرقه الى اخره طب ده دور الرب شوف بقى هنا وهكذا قال الرب ده في سفر الملوك الاول لا تصعد لا تصعدوا ولا تحاربوا اخوتكم من بني اسرائيل ارجعوا كل واحد الى بيته لان من عندي هذا الامر انتهاء الحرب مم.
ده من الرب ده في سفر الملوك الأول إذا معظم حروب بني إسرائيل من خلال المتتبع للنصوص يشاهد أن بداية الحرب تأتي بأمر من الرب وإلغاء الحرب يأتي بأمر من الرب العنصر الثالث للدعم الإلهي هو التخطيط العسكري لسه كنت الرابع.
بقول لك الرابع عفوا نعم.
الرابع آه، اختيار المقاتلين يا زمن ده نص طويل مش هقول فيه يشوع ستة آه، واحد إلى خمسة اختيار المقاتلين آه، بيتم من قبل آه، آه، إله بني إسرائيل آه، ال- ال- التكتيك العسكري يعني اه البلد دي تسقط بالحصار أمر من الرب يا جماعة اتحركوا وحاصروا المدينة ده مش أمر ال- ال- يشوع ولا أمر ال- داوود ولا أمر ملك ولا أمر قائد عسكري ده أمر الرب هو اللي حدد كيف تسقط هذه المدينة الرب اللي حدد وهذكر لك دلوقتي مش بس حصار حصار وتعمل ايه في الحصار وتعمل ايه في الحصار كل ده بأمر آه، آه، الرب موضوع أيضا حصار غزة النهاردة و... وما شاء من هذا القبيل ده أيضا تطبيق لما كان في فقرات العهد القديم لا، والحديث.
عندما حاصروا آه، حاصر يشوع مدينة اسمها عاي طيب أتلقى هذا الاتصال اتفضل.
السلام عليكم
آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام للأخ المقدم وللعالم جليل محمد جلال إدريس ربنا يبارك فيك منين منين يا فندم حضرتك من أي نعم من أي البلاد أنت من فرنسا نعم فرنسا من فرنسا نعم اتفضلي يا فندم
آه، سؤالي الأول آسفة للمقاطعة سؤالي الأول متعلق بالحلقة السابقة إذا كنت فهمت ما قلتم أن كل أرض وطئها الصهاينة هي لهم إذا فكل الأرض آه، ملكهم وأرجو التركيز على هذا لتحذير العالم كله من من هذا آه، السؤال الثاني قلتم أن الصهاينة كلهم مدربون على القتال وأن الحرب واقعة لا محالة نعم فمتى نتأكد نحن وندرب شبابنا على القتال وتنظيم دورات مستمرة لنكون على أفضل الإفسادات وهي حرب دينية بالنسبة لنا أيضا آه، بالنسبة لبعض الذين يتبعون أهواءهم ويريدون إشعال الفتن في مصر أو في الدول العربية آه، والحل الوحيد بالنسبة لي الحل الوحيد هو محاربة الجهل وأقصد به الجهل الديني والجهل بالعدو والذي نتق- والذي تقومون به آه، فعلا هي حرب ضد ضد الجهل بالعدو والجهل بصفة عامة لتسليح كل واحد ويدافع عن نفسه ضد هؤلاء المفتونين بالدنيا وجزاكم الله خير الجزاء طيب.
شكرا شكراً شكرا لك.
لك طيب ده ممكن نرد على عرض نعم هي أنا لم أقل من عندي يا أختي الفاضلة أن كل أرض آه، تطرها أقدامهم آه، هي لهم أنا قلت أن تطور الأمر الإلهي أو الوعد الإلهي بالأرض فمن أرض مصر إلى من آه، نهر مصر الكبير إلى نهر الفرات النيل الفرات ودي بالنص واردة في النصوص وذكرناها من قبل هناك أمر آخر أيضا في التوراة ليس كلامي أنا يعني حتى لا يفهم ال- أن أنا اللي بقول كده لا إنما الأمر في التوراة كل موطئ قدم تسعه أقدامكم هو من الرب لكم إذا برضه مش أنا اللي بقول كده النصوص مقدسة وده يا أختي الفاضلة ده اللي يفسر كثير من الدعاوى المعاصرة التي تقول إن سيناء أرض إسرائيلية ليه؟ لأن سيناء وطأتها أقدام بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وفترة التيه وبعدها دخلوا الأرض المقدسة وبالتالي وفقا للأمر الإلهي فإن سيناء تعتبر ضمن المخطط الإسرائيلي إلى احتلال الأرض ويؤكد هذا الكلام أن إسرائيل هي الدولة ومجازا أنا لا أعترف بها دولة الدولة الوحيدة التي ليس لها حدود حتى الآن ليه؟ لأن بن جريون بيقول إيه؟ حدود إسرائيل تتمدد ده نص كلامه وتنكمش حسب قوة الجيش الإسرائيلي في دولة في العالم تيجي تقول له ده- انت عايز النهارده بتدرس لابنك آه، آه، آه، جم- آه، جمهورية مصر العربية يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط وهو من الجنوب آه، خط طول كذا وعرض كذا وللشمال طيب تيجي النهارده تقول لابنك إيه؟ تقول له إن حدود دولة إسرائيل تتمدد وتنكمش على حسب حسب قوة ال- يعني آه، أي- هذا كلام منشور يا أستاذ أحمد لكن إحنا بنغمض إما جهلا وإما ان احنا يعني عايز مش عايزين نظهر ضعفنا كحكام حكام وزعماء على مواجهة هذه الترهات وهذه المزاعم فحكاية ان كل الارض لهم ده ليس كلامي بمناسبة موضوع الأرض والطور حضرتك ذكرت نص الآخر بتقول فيه أن آه، حدود إسرائيل حيث وطئت أق- أقدام بني إسرائيل هذه الأرض نعم آه، آه، بعض الناس ممكن يسأل يقول هل ده كان آه، يعني هذا النص متعلق بالعهد القديم فقط أم متعلق بالعهد ده القديم والعهد خطاب يا الحديث استاذ احمد ده خطاب الهي لشعبه جميل أنا مش لم مختلف هذا يقل لم يقل انه في تلك الفترة يعني أمر ممتد بدليل ان ليه بيحط لوحات النهارده من النيل الى الفرات لو ان دي مرحلة انتهت انا بقول لك في احد كتابهم احد الادباء احد الادباء بيحكي ذكرياته في حرب 73 مم.
فبيقول وانا في سيناء تذكرت هذه الارض التي كانت لاجدادي الله ده اديب عربي يهودي عربي عراقي شارك في حرب 73 ضد مصر وسوريا وبيكتب ذكرياته فبيقول هذا الكلام بيقول ان هو وهو في سيناء تذكر ان سيناء دي ارض ابائه واجداده يعني ده تزوير للتاريخ ليه لانها كانت ارض ابائه اه كانت ارض تيه لابائه واجداده نعم كانت ارض تيه تاهوا فيها مم.
تاهوا فيها اذا النهارده ما زالوا يعتقدون بالامر الالهي بان كل ارض وطئتها اقدامهم هي لهم وزي ما قلنا بس تقول لي الله طب ما ليه سابوا سيناء ده قلناه المره اللي فاتت نعم في حاجات اسمها حاجات تأ- شبه آه، مؤقتة.
يعني تأ- آه.
اهداف مرحليه نعم.
واهداف النهارده لازم تتنفذ واهداف تؤجل لمرحله مقبله يعني حاجات ايه آه، يعني لما تكتيك زي ما حتى انا بنقول اعتقد سالت حضرتك في المره الماضيه او قبلها تقريبا قلت هل نجاح الاسلاميين في مصر يعتبر يعني شبه تبخير الحلم عند اسرائيل فقلت لا دي دي مرحله مؤقته لكن هم لن يتنازلوا عن هذه لن العقيده يتنازلوا لانهم الله اذا كان ما تنازلوش بيقول لك عن القدس من 3000 سنه مم.
بينما وجودهم في القدس وفقا للكتاب المقدس وجودهم ككيان سياسي كيان سياسي كدوله حاجه و70 سنه وحضرتك ذكرت النص حالا بتاع بن جوريون ده اعتقد نص واضح وصريح ان حدود اسرائيل آه، بتعتمد على آه، في الانكماش وال- والاتساع على قوه الجيش يعني انا عايز اقول ايه يا استاذ أحمد؟ هو نفس المبدا مم.
هم كان ليهم حكم في اورشليم القدس ايام داوود وسليمان استمر آه، بضعا وسبعين عاما من 70 ل اقل من 80 تمام خلاص والنهارده بيقول لك ارض الاباء من 3000 سنه طب هم قعدوا في سينا 40 سنه او اكثر يعني من 40 إيه، اكثر من 40 نعم ما هو ده مخول برضه وفقا لنفس المنطق وفقا لنفس دوله كانت عمرها حاجه و70 سنه في اورشليم والنهارده يقول لك ارض الاباء من 3000 سنه يبقى صح ولما يجي واحد يقول لك سيناء ارض الاباء والاجداد اليهود ليه عشان عاشوا فيها 40 50 سنه فلذلك النهارده يعني آه، آه، مناهم بيجي لما جه الاهرام يقول لك دي ارض ال- ال- الاهرام اللي بناها ابائي واجدادي بناها إيه؟ انتوا كنتوا تفهموا في البنى لا ده احنا عملنا حلقه لو نعم.
حضرتك تتذكر رد عن هذا الامر فهي يا زمن هي عقدة نفسية أنا عايز يعني آه، آه، أطباء نفسيين يحللوها مم.
آه، عقدة عدم وجود استقرار على أرض معينة في التاريخ اليهودي فتحت القابلية والشراهة لاحتلال أي أرض يعني عارف ال ال ال ال الراجل ال ال ال اللي مش لاقي ياكل وبص ده تتيح له فرصة كده يعني راجل شرير وكان فقير او مش لاقي ياكل واتاح له الفرصه ان هو يسرق ينهب فيفتري فدول يعني ما كانش عندهم ارض استقروا عليها زي ما بقول لك اهو دوله حاجه و70 سنه وجات الفرصه دلوقتي ليهم القوه العسكريه والدعم العالمي جات الفرصه لان يحتلوا فعايزين يحتلوا كل ارض تقابلهم وده اللي حصل لما كانوا عايشين في مصر مضطهدين لاخلاقياتهم والى اخره لما جم دخلوا ارض فلسطين مع يشوع افتروا احتلال لكل ارض دخلوها اذا المساله عايزه تحليل نفسي عقده نفسيه انا عانيت من الحرمان حرمان وجودي واستقراري على ارض لذلك بحاول اعوضها دلوقتي عندما تمكنت من اسباب القوه مش القوه بس في اسرائيل القوه في العالم بحاول اعوض هذه المركب النقص اللي عندي بان انا احتل كل ارض اتمكن من احتلالها جميل طيب دكتور محمد ذكرت حضرتك منذ قليل ان إن من اسباب الدعم التخطيط او من اشكال الدعم التخطيط العسكري نعم آه، اليهوي للمعارك وقلت ان الحصار ده نوع من انواع التكتيك اللي بيفرضه نعم.
الرب او بيرسمه الرب للجيش الاسرائيلي وقلت لحضرتك ربما او مش ربما ده اكيد على هذا الكلام ان حصار غزه كان آه، تطبيق لبعض هذه وقلت الفقرات لك مش السابقه حصار غزه بس كل ما يحدث حتى المستوطنات اللي بتحصل اساسها موجود في الكتاب العهد القديم نعم
اساسها موجود في العهد القديم المستوطنات لكن حصار أنا ذكرت موضوع الحصار قلت ده ده حتى الرب ذكر اشكال حصار في المساله ده غير كده انا اقول لك على حاجه فقال الرب يشوع ده في يشوع 8 1 2 مم.
يعني الاصحاح الثامن في سفر يشوع الفقره 1 و2 فقال الرب ليشوع اعمل وهم رايحين يفتحوا مدينه اسمها عاي اعمل او اجعل كمينا للمدينه من ورائها تحدد له ازاي يستولي على المدينه اعمل كمين وحدد له مكان الكمين الله ده يعيش ظبط- بقى.
ظبط مباحث ظبط مباحث بيقول له اعمل كمين لل ال- ال- الدوريه بتاعتك تعمل كمين في الحته الفلانيه عشان خاطر ت- آه، توقع الجماعه دول او اولا وقد كان وسقطت المدينه شوف عباره مختصره اجعل كمينا للمدينه مدينه عاي من ورائها حدد نوعيه ال- العمليه العسكريه ومكانها ده في سفر يشوع 8 1 2 وكثير من الشواهد يا الزهر التي فيها تخطيط آه، عسكري من قبل الرب لبني إسرائيل العنصر الخامس ان هو كان بمثابة المستشار العسكري يعني لعب دور المستشار العسكري ازاي
يعني آه، يعني آه، م- مثلا آه، لو في ملك ملهوش خبرة عسكرية أو رئيس جمهورية ملهوش خبرة عسكرية ودخل حرب هل يستطيع أن يقوم بمهام الحرب المطلوبة ولا يسأل العسكريين المفروض يسال العسكريين حتى لو هو عسكري ومش عارف حاجة معينة يسأل من هو أعلى منه تمام شوف يا سيد الفاضل فسأل داوود الرب قائلا الكلام ده في سفر سمويل الأول 3 8 مم.
فسأل داوود الرب قائلا إذا لحقت هؤلاء العزاة فهل أدركهم فقال له الحقهم بيسأل الرب بيقول له إذا أنا لحقت هؤلاء أمشي لغاية ما أحصلهم وحاربهم ولا إيه الحكاية بالظبط قال له إيه الرب الحقهم فإنك تدرك وتنقذ ده أنت هتوصل لهم وربنا هينجيك منهم شوف بقى في حربهم مع الفلسطينيين في سفر أخبار الأيام الأول 14 13 ثم عاد الفلسطينيون وانتشروا في الوادي فسأل داوود الله نعم.
فقال له الرب قال له أصعد فقال له الرب لا تصعد وراءهم تحول عنهم وهلم عليهم إذا هنا المستشار العسكري بيقول له أصعد ولا ما أصعدش أدركهم ولا ما أدركهمش أ- أ- أكمل وراهم أتعقبهم ولا أتعقبش وهنا بيلتزم بأمر المستشار العسكري في هذه العملية دكتور محمد انا عندي تحديدا في هذه النقطه علامه استفهام آه، هطرحها على حضرتك بعد هذا الاتصال اتفضل.
معايا الاستاذ باسم السلام عليكم السلام عليكم حي عليكم الله اهل السلام.
الاردن مسيكم بالخير يا هلا بيك.
يعطيك ربنا العافيه وارحب فيكم وارحب بالدكتور محمد الله يعطيك بارك العافيه الله فيك يا اتفضل يا أخوي فندم بوس.
و- واطالب و- وزاره الدفاع وال- والمجلس العسكري ومن يستفيدوا من خبرته ومن طب لو علمه.
سمحت بارك الصوت الله اعلى فيك.
شويه اخي باسم نعم إيه، إيه، الصوت يكون اعلى شويه لو سمحت
اناشد المجلس العسكري عندكم بمصر انه يستفيد من خبره الدكتور محمد ربنا يبارك الله فيك يبارك فيك يا أخي.
وبعدين ال- هاي اولا وثانيا آم، ال- الاسلام مش راح ينتشر ولا راح يقوى الا اذا خلصنا من عبد الرؤوف عون المرتد ومن وائل البراشي وم- وهل- واشكالهم يعني مم.
واتمنى انهم آه، آه، يعني يحاربوا لكن المرتدين هذول.
برضو مع احترامي يعني ال- مع يعني تحفظي على الاسماء يعني انا يعني سامحني اذا كنت حضرتك قد تاخذك الحماسه للتعريض ببعض الاسماء وبعض الناس قد يرى الحق معك في هذا الكلام لكن سامحني ممكن نكون انا عندي تحفظ على ذكر هذه الاسماء
استاذ بس مثل مثل هذا اللي اللي اللي بشرع في غير سنه الرسول صلى الله عليه نعم، وسلم نعم.
هذا مرتد اللي هو مش عايزين نحدد أسماء يا أخ باسم احنا نقول كل من يفعل ذلك فيشمل هذا وذاك وكل واحد احنا عندنا مثل يقول لك اللي على راسه بطحة بيحسس عليها يعني بيحط ايده عليها مم.
فانت عندما يعني ان في معارض الكلام لا مندوحه صحيح.
فانت لما بتقول كل من يقول كذا اذا تشمل فلان وفلان وفلان وتشملني انا لا هو ممكن قلت يكون هذا.
الاستاذ باسم لو معانا الاستاذ باسم قبل قبل- طيب هو قد يكون ان الحرب الشرسه الان للدائره آه، ضد الاسلاميين بصفه خاصة من بعض أسماء معينة معروفة في الإعلام العربي وده قد تثير بعض ال ال يعني ال الحزن من بعض المنتمين للطر الإسلامي أو المحبين للطر الإسلامي في البلاد العربية أرجع مرة تانية دكتور محمد لكلامك عن الرب يهوى هو المستشار العسكري لبني إسرائيل نعم. حضرتك يعني ذكرت في أثناء هذا الحديث إن عندي مثلا يشوع بينزل ليه الوحي مثلا نفترض يعني هذا الأمر يعني بينزل الوحي بيقول له كذا كذا كذا أو داوود الملك أو سليمان أو غيره الحروب المتعاقبة بقى من من 67 لغيرها لأي حرب قادمة أيا كان كيف يكون الرب من هذا المنطلق مستشار للجيش؟
هو طبعا ما جاش بصورة ما يعني أنت مش لازم هذا كل شيء يتكرر يعني حرفيا ما حدث مع يشوع لكن لا تنسى أن هناك حاخامية عسكرية الحاخامية العسكرية يعني
دي لا قداسة لا الحاخامية العسكرية دي لها دور كبير أيضا في التخطيط العسكري يعني حضرتك ممكن تفرق بين الحاخامية العسكرية والحاخامية الدينية ده لا ده جزء موجود داخل الجيش الإسرائيلي جزء طب هو لا يخطط هو لا يخطط لكن قادة أيضا يصلون إلى هذه المناصب متدينين ويلعبون هذا الدور يعني مش بيقول لهم الرب بيقول لكم كذا لا هم بياخذوا من هذه الأشياء عبرة وعظة وإلى آخره عندما نتكلم عن
يعني هو سلاح عندنا أشبه بالشؤون المعنوية آه نعم نعم يعني احنا ليس بالضرورة أن كل ما حدث في الماضي يحدث في كذا لكن أنا بقول هذه هي المكونات التي شكلت العقلية يا أستاذ أحمد تمام هذه هي المكونات التي شكلت العقلية الإسرائيلية م. هو يكفي ان هو يقول لهم احتلوا الأرض أي أرض تدوسوا عليها ك... انتهينا مش لازم يقول لهم التفاصيل دي كلها لكن لما بيحصل وانتصار بيبرروا لهم هذا بأنه من عند الرب بأن الرب اللي قال لهم يعملوا كذا نعم.
إن الرب كان وراء كذا إن الرب بي... فإذا بيستغل الرب وتستغل المثل النماذج الموجودة في التوراة تستغل لتأكيد الواقع الموجود في داخل إسرائيل وعلاقتها بالجوار جميل العنصر الثالث ان الرب مش بس خطط ومستشار ودعم معنوي لا ده الرب حارب بنفسه الدعم الالهي وصل ان الرب بيحارب بنفسه في سفر التثنية 323 الرب بيقول لهم لا تخافوا منهم لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم
الإله دخلنا بقى في الجهاد مش دعم معنوي المسألة تطورت دعم حث تشجيع تخطيط مستشار عسكري لا ده بقى وصلنا أكثر من كده وأن الرب هو اللي بيحارب هو المحارب عنكم نعم هو المحارب عنكم وقس على هذا النصوص في يشوع 10 11 ويشوع 10 43 أخبار الأيام وكانت في الأخبار الأيام الثانية 20 29 وكانت هيبة الله على كل ممالك الأراضي حين سمعوا أن الرب حارب أعداء إسرائيل يعني النصوص مش عايزة آه يعني تأويل وتفسير تأويل نعم آه فالمك... في سفر نحمية عشان بقول لك مش في فترة تاريخية واحدة في سفر نحمية 24 فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون إلينا إلهنا يحارب عنا النصوص مش عايزة تأويل ده غير بقى لو بصينا إلى أنه رب الجنود هذا التعبير رب الجنود ده تعبير ورد مئات المرات في نصوص العهد القديم القديم نعم. طبعا النصر من عند الرب الحروب زي ما اتكلمنا في الاول طيب ممكن اخد نص بس على رب الجنود
آه انا هقول لك اماكن النصوص آه في آه سفر صمويل الثاني 6 2 اشعياء 18 7 و19 4 و22 5 و23 9 24 23 25 6 كل ده صفر شوية بس 28 23 29 6 31 4 وفي سفر ملاخي 1 4 و2 2 و3 1 و4 1 وهلم جرى كل ده انا مش هقعد اعمل لك احصاء يعني انا مش عامل احصاء للنصوص لا الدراسة ليست احصائية وانما انت عارف بتاخد نماذج تمام لو جبت نموذج واحد قول لي انت مالكش حق ليه يا أخي النموذج أنت بقى يمكن فهمته غلط ماشي لكن لما يتكرر لفظ رب الجنود مع عشرات أنا عايز أخونا يدخلوا على النت ويضرب يجيب الأولد تيست بتاع العهد القديم ويضرب كلمة رب الجنود بالعربي في الترجمة العربية وشوف اللفظ ده ورد كم مرة وإيه دلالته ما هو لازم يكون ليه دلالة يا أستاذ أحمد نعم.
كلمة رب الجنود دي آه، يعني يعني لا- لازم وراها آه، دلالة معينة هو المحارب هو الناصر هو المعين هو الداعم هو هو وإلى آخره فده نص طبعا ده غير ان النص ال- ال- برضو ال- ان اي نصر بيتم ده من عند الرب وموجود في يشوع آه، 2 24 21 43 وفي سفر القضاء 11 23 وصمويل الاول 23 4 وملوك الثاني 3 8 وقيس على هذا اي نصر بيحصل فطبعا الرب هو اللي حقق الانتصار آه، كلمة حروب الرب اللي اتكلمنا عنها واردة كثيرا آه، فشاؤول يطلب من داوود أن يحارب حروب الرب في سفر صمويل الأول 18 7 نعم والشعب أيضا مؤمن بأن داوود بالنص داوود يحارب حروب الرب مم.
ده في صمويل الأول 25 28 نعم.
إذا حروب الرب والإله المحارب ورب الجنود والمخطط والداعب عايزين إيه بعد كده؟ تيجي بعد كده تقول لي ان حروب بني اسرائيل ليست حروب دينية والصراع ليس ديني لا والله من قال ذلك لا يفهم ومن قال ذلك لا يقرأ تاريخ بني اسرائيل الحرب دينية عقدية بدليل كل ما ذكرناه وإلا تعالى قول لي ده يبقى يعني إذا كان كلامي غلط يبقى الكتاب ده ملهوش لازمة عندهم
هم.
إذ- طيب.
الصراع يا أستاذ أحمد الصراع ديني محض والقضية نعم.
دينية عقدية لذلك هم ما انت ممكن عفوا تكون صاحب عقيدة باطلة ومتمسك بيها مم.
تنتصر على صاحب العقيدة الصحيحة غير الملتزم بيها صحيح كلام مظبوط طيب لأن تسمعنا السؤال ده دكتور؟
سألناه جميل يمكن نعم.
اهو ازاي الاستاذ معوض انتصار 14 مليون على مليار نعم لا انا مش هقول لك 14 مليون 2 3 مليون متمسكين بعقيدتهم الباطلة يهزم لك يا اخي ما ده حتى من دي, ده ده دي حكمة ربنا ال ال- ال- يعني في في- الفئة القليلة آه.
مؤمنة غلبت الفئة القليلة نعم مؤمنة نعم فيعني آه، لما نوصل احنا 2 مليون 3 مليون مؤمنين حق الإيمان وناخد بالأسباب إن شاء الله آه، نخرج مما نحن فيه آه، تسمح لي دكتور محمد أعرض مرة تانية بعض هذه ال- أشكال الدعم اللي طرحها الدكتور محمد في هذا اللقاء من دعم الإله أقصد إله بني إسرائيل لشعبه اللي هو شعب إسرائيل دكتور محمد ذكر أول أمر اللي هو التشجيع ورفع الروح المعنوية الأمر الثاني طرد العدو من أمام إسرائيل والقضاء عليه الأمر الثالث إس- إصدار قرارات إعلان الحرب الأمر الرابع التخطيط العسكري اليهوي للمعارك الشكل الخامس الرب يهوى آه، يعتبر عندهم مستشار عسكري لبني إسرائيل آه، الأمر أو الشكل السادس المشاركة الفعلية منه في المعارك آه، الأمر السابع رب الجنود الأمر الثامن النصر من الرب الأمر آه، التاسع الحرب للرب تحت عنوان الحرب ليست لكم بل لله لو لاحظتم معي في ال- ذكرناه طيلة هذه الحلقة والحلقة الماضية ان احنا رسلنا بإيجاز ملامح حرب بني إسرائيل وعلاقتها بالرب يهوه ووجدنا ان جماعة ج- يعني جميع هذه الحروب آه، التي خاضها الرب آه، ذاته آه، يعني آه، ت- ضد أعدائه اللي هم أعداء بني إسرائيل لو حددهم أو خاضها الرب تجاه بني إسرائيل أنفسهم من باب التطهير كانت كلها حروب مقدسة آه، السؤال دكتور محمد إذا هل من الصعب الآن أن أن نضع أو آه، نحدد حدود فاصلة بين القصص الحربي الحربي الموجود في التوراة بين ما هو ديني وبين ما هو غير ديني لكن بعد هذا الاتصال السلام عليكم أم علاء السلام عليكم أم علاء
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله آه، وبركاته حياكم الله بارك الله آه، فيك دكتور محمد نعم اتفضلي يا فندم.
آه، في كتاب التلمود يا دكتور محمد فعلا انها عقيده عندهم ان هم البشري الوحيد الذي يستحق الحياه وان جميع البشر في مرتبه اقل من الحيوان نعم فمن أين علم موسى ديان عندما سئل وقال هل ينتصر المسلمون قال سينتصرون إذا أصبحت صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة عندهم مم.
فمن أين علم بديننا وهل نعتمد على آه، على ال- العلامة ال- علامات يوم القيامة التي قال عنها سيدنا محمد مثلا هل المسلمون معتمدون على أن من سيحرر القدس هو سيدنا عيسى عليه السلام نعم يعني نعم هل نؤمن بالسنن الكونية مثلا هل هم متباطؤون وعايشين على الأمل ده لكن لو على كلامك لماذا ظهر صلاح الدين وحرر وهم القدس عبارة له؟
وهم في كتاب التلمود بتاعهم أربع فرق وأربع فرق مم.
ضد بعض أرجو من حضرتك برضو توف- توضح إن هم فعلا جبناء وما نخافوش منه وإن المسلمين برضك وديننا إن- لما ب- زي- زي مثلا موقف خالد بن الوليد نعم.
لما أم- آه، قال المسلمين عندما خافوا إن هم يحاربوا فيها كبيرة قال لهم ال- ال- العدو أمامكم والبحر من خلفكم وساعتها يعني ال ال الإسلام بتاعنا ليه ميزة آه، يعني قوية إنها بت- بتزيد المسلم إيمان وبيزيد تسليم وبيزيد إيمان في ربنا وقت الجهاد يعني عايزة حضرتك ترفع من روحنا المعنوية ربنا وتدينا يبارك أمل فيك.
برضه و- لأن فعلا هم لا يفقهون شيئا زي ربنا ما قال سبحانه نعم.
وتعالى نعم.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم شكرا ورحمة الله جدا على وبركاته.
اتصالك يا ام علاء طب- طيب أك- اقدم سؤال ام علاء على سؤالي واقول هل معنى ذلك اننا نتخذ آه، آه، الحديث اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بان فتح القدس سيكون على يد سيدنا عيسى تكأ عند بعض المسلمين بألا يجتمعوا وألا يتحدوا وألا يقول عقيدة لنصرة هذا المسجد الأقصى هو في تحقيق سؤالين بالنسبة لها طبعا نعم.
ده لا آه، آه، يعني لا يمكن أن نفهم آه، من هذا الحديث أو هذا المفهوم لسبب إن احنا زي ما آه، آه، ذكرنا منذ قليل في سورة الإسراء نعم
وإن عدتم وأن عدتم عدتم.
عد نعم خلاص إن يبقى إذا العودة النهائية قد تكون على أيدي آه، آه، آه، مثل أو وفقا لما جاء في الحديث لكن احنا مطالبين مم.
ازاي ارض محتلة ارض اسلامية عربية محتلة وانتظر لما يجي فلان حتى ولو في الحديث ما قالكيش انتظري ما قالكيش انتظري بدليل ان احنا عندنا حديث ان هي- نقاتلهم وكل ال- الحجر والشجر يقول يا- يا مسلم ها يا عبد الله هذا إيه يهودي ورائي تعالى فاقتله اذا نحن مطالبون بان احنا في المرحلة بتاعتنا نؤدي المطلوب مننا في مرحلتنا بكرة ايه نتركه لعالم الغيب ايه اللي يحصل هذه ال- او ما ورد في آه، هذا الحديث آه، آه، انا مش مطالب ان استنى تطبيقه لكن انا مطالب بان اتصرف خلال هذه اللحظة بما تمليه علي هذه اللحظة وفقا لديني الجزئية الثانية بتقولي من اين علم ديننا لما قال لو بقوا في الفجر زي صلاة الجمعة يا أم علاء ده يعرفوا مش بس كده مش مسألة صلاة الفجر وصلاة الصبح ده عارف مذهب أبو حنيفة وعارفين مذهب ال- آه، الإمام مالك بالتفصيل وأحمد بن حنبل والمذاهب الفقهية الطرق الصوفية عندنا عارفينها واخدين مش ع- من مجرد معرفة ثقافية ده دراسة- دراسات انا داخل دار الكتب يا استاذ احمد ولقيت واحده فبيشاوروا لي عليها بيقولوا لي دي يهوديه فمن باب حب الاستصلاع رحت اتعرف عليها بسالها لقيتها يهوديه جايه بتعمل رساله دكتوراه في الطريقه النكشبنديه الطريقه النكشبنديه نعم يبقى اذا مش بس عارفين ان احنا بنصلي خمس فروض ولا عارفين المذاهب ده عارفين الطرق الصوفيه وعارفين كل صغيره وب- وبيعملوا فيها رسائل علميه يعني المساله هنا مش زي ام علاء الله ربنا يبارك فيها بتقول لك ان في التلمود بيقولوا كذا انا عايز اسالك سؤال يا ام علاء معلش تبقي تجاوبيني عليه مره ثانيه انت قريتي التلمود لا انما احنا بنردد حاجات قد تكون صحيح موجوده وخطيرة في التلمود وقد نعم.
تكون غير موجوده صحيح
تمام لان ما ترجمناش التلمود وان كنت سمعت مؤخرا سمعت مؤخرا انه تمت ترجمه التلمود كاملا في الاردن مم.
يعني كنت اتمنى ان يكون آه، يعني آه، ترجمه هناك ترجمه مصريه ولكن زي ما بقول لك يعني آه، آه، خلاص المهم يعني فرض يترجم.
فرض كفايه نعم.
وليس فر- فرض عين آه، قام به الاردنيون جزاهم الله خير اتمنى على الاقل ان يعني طالما قام به الاردنيون ان ت- الجهات المعنيه في مصر يعني تقوم بالاتصال بمن ترجمه وتطبع طبعة يعني آه، آه، مدعمة نستطيع احنا الأساتذة حتى مش هقول لك القارئ العادي ان يشتريها لأن معنى كده انها غالية ومكلفة لا فيعني طبعة مصرية يعني شعبية زي ما بيقول نقدر نشتريها فهم بيعرفوا كل صغيرة وكبيرة عننا يا أم علاء وننتظر إن شاء الله إن احنا نعرف عنهم من مصادر علمية وأرجو إن أنت تتحرى الدقة يا أم علاء دايما عندما تقرأي شيئا اقرأيه من مصادر موثوقة وليس من كتب الدعاية التي تملأ الأسواق سريعا جدا دكتور محمد آه، يعني إجابة على هذا السؤال نعم.
فمن الصعب أن نضع حدود فاصلة آه، في القصص الحربي الوارد إلينا من التوراة بين ما هو ديني وما هو غير ذلك
القصص كله ديني لكن الصعوبة أن تجد فاصلا بين ما هو حقيقي وما هو خيالي وأسطوري القصص كله ديني بمعنى أن كل نصوص الحروب تتعلق بتنفيذ أمر إلهي لا توجد حرب خاضوها إلا بأمر إلهي إذا هي حروب دينية هي حروب دينية نعم لكن المشكلة ليست يعني هي كلها ديني ما فيش غير ديني إذا لا يوجد صعوبة لأن كلها حروب دينية الصعوبة هنا في الفصل بين ما هو صحيح ووقع بالفعل وما هو أسطوري أو خيالي أو آه، يعني من صنع البشر إذا ما هي الدلالة على كثرة نصوص الحرب في العهد القديم
الدليل على أن هذه الحرب تشكل عصب الفكر والوجود لبني إسرائيل الوجود الإسرائيلي منذ بدايته نعم.
لا يقوم إلا على الحرب بما فيها من قتل احتلال أرض تشريد سكان إلى آخره وهنيجي لنتائج الحرب ونشوف عملوا إيه والحرب للوجود طالما مفيش حرب مفيش وجود وده اللي لغايه النهارده الموجود اسرائيل ليه دايما وبقول لك يا استاذ احمد لن يكون هناك انا ما تقوليش ده تش- ملهاش دعوه بالتشاؤم والتفاؤل لن يكون هناك سلام بين اسرائيل والعالم العربي لن يكون لماذا نعم لأن عامل من عوامل وجود إسرائيل هو الحرب إسرائيل لو لم تكن تعيش حالة ع- حرب هتفنى هتفنى جميل.
وده هنذكره بتفصيل إن شاء الله أكيد أم علاء ولا أستاذ معوض ولا هيسأل يقول أنت قلت كذا اشرح لنا النقطة دي فإن شاء الله هنشرحها بإذن الله تعالى آه، كلام جميل قوي دكتور محمد واحب اختم واكد على هذا المعنى بان الحرب بيننا وبين اليهود هي حرب عقيده والعقيده لا تحارب ابدا لا تحارب ابدا الا بالعقيده واستدعي كلمات الاستاذ معوض اللي ذكره كثيرا ما اعجبتني هذه الكلمات بان العرب يجب ان يعرفوا هذا الامر لاننا كفانا بكاء على حائط المبكى الامريكي أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة آه، يعني العالم الجليل والاستراتيجي ال- الكبير دكتور محمد جلاء إدريس على ما أسدى في هذه الحلقة أرجو أن المعلومات أنت تقول الطالب طالب العلم ربنا يبارك يبارك في دكتور طالب محمد العلم يا أحمد.
ويزيد لست التواضع خبيرا ولست عالما وإنما أنا أطلب العلم شكرا لك دكتور محمد على كل حال وسعيد بهذه المعلومات ونكمل إن شاء إن شاء الله في الحلقات القادمة ما تبقى من موضوع الحرب في الفكر الديني الإسرائيلي آه، شكرا لكم أيضا منصور على حسن المتابعة تصبحوا على خير السلام عليكم
لمواقف التاريخ فضل تقرأه